انتهيت السمع وأتي السمع أرحام الفن علم ونظر وعلم لها مع الخاف يلي انتهيت السمع وقت السمع محال الفن علم النغم وعلم النغم ألحان ليلة راح أقول لكم يصدع على الألحان يا أهل الأدب والذوق لو تسمعوا بهدوء الجو يحلى يروح وحيبقى الجميع فرحان بعد الصلاة بعد السلام على الحبيب خير الأنام أقول لكم إنصاع تمام بتحكي عن صالح والإيمان إيمان وصالح أولاد عم يجمع ما بينهم صلة الدم اللي حيسمع راح يفهم ويستفيد من القصة كمان أبو الإمام كان اسمه سروق وأبو صالح اسمه منصور هما الأباء بأساس الدور صالح وبنت العم الشيخ منصور واخوه سرور اخوات عايشين في هنا وسرور لكن دخل بينهم واحد فتان ربنا يكفيك شر الفتانين كان الكبير ابو صالح واسمه بقى منصور وابو ايمان الثاني ده اللي اسمه سرور دول كانوا إخوة وحبايب عايشين في غنى وسرور آه ما كنش فيهم يتخصموا آه لا فيش خلاف بينهم دخل العزول بينهم عمل ما بينهم دور
الشيخ منصور مخلف ولد اسمه صالح وسرور اخوه مخلف بنت اه ده مخلف ولد وده مخلف بنت بنت سرور اسمها ايمان كانت جميله قاعدين الاخوات في يوم فتعاهدوا مع بعض تعاهدوا مع بعض منصور قال لاخوه له اسمع يا لما العيال تكبر هنجوز الاولاد لبعض قال له الفاتحه وامد ايده في ايده وراح قاري الفاتحه لما تكبر عالي جوزوهم ايه قال له يبقى زيتنا اه كان سرور مصاحب واحد قريب العمده اسمه سعفان سعفان ده ما يحبش الناس تكون عايشه كويسه الراجل ده فتان وشغلته كده واخد على كده وحاكم فيها ناس طبعها كده هذا الراجل اسمه سعفان
عايش ما بين الناس لما بلسانه يا ما فرق جلك ولا ساب شيخ ولا جرام هذا الراجل اسمه سعفة عايش ما بين الناس لما كانوا يا ما فرق جلك ساب شيخ ولا جرام انظر لي طبع عايش بالأنس كلامه كان ناعم معكوس كلمة بالاتنين على طول بالمودة بقى بحرمان جعفان كان صاحب سرور عشان واد ابن مزاج كل ليلة يروح يقعد معاه ليلة نادى عليه قد يا سرور ايوه ولا علينا دنب يا ولا وعم طلع المخدرات من جيبه وقعدوا يشربوا لما بص لقى سرور وشه اصفر قد يا سرور قال له اصحى كده يا سرور انا اقول لك حاجه قال له ايه؟ قال له اخوك يا منصور عاوز يجوز ابنه صالح لبنتك اه دي اللي فاتحه من زمان قال له يا عويل يا هبك ده عاوز يجوز ابنه لبنتك عشان يستولي على ارضك لان ارضك ياما وخيرك ياما ازاي
قال له اسمع لي يا غلبان منصور اخوك انا شايفه في ثروتك طمعان وعشان كده ناوي يجوز صالح للإمام علشان مفيش غيرها والوريثة ليك يا سرور احذر أخوك منصور خاين ملوش أمان
قال له يا عبيط ده عاوز يجوز ابنه لبنتك عشان يساوي على عرضك اسمع نصيحتي قال له قول قال له اكسب الارض والبيت والاموال وكل حاجه عندك باسم بنتك
اسمع نصيحة حول جالس من عندي كمان اكتب وسجل أملاكك للبنت إيمان كان ما تضمن أولك بعدك تنقل انت تفضل دعيانك وتعيش في أمان مع نصيحة حقيقة لك من عندي كمان سيب وسجل أملاكك للبنت إيمان عشان ما تضمن أموالك بعدك تنقص انت تفضل دعيالك وتعيش في أمان فوق جبالة أطماعه تفكيره بعيد اللي فاجر أطباعه يبين أكيد اللي ورث زمن باعه طبعا في جديد كان كده ناوي جو صالح لإيمان سرور كتب ممتلكات وسجل جواب من بعد وفاته الكل تمام وجمعة يا دب فاتوا يا دب أيام قالوا في ذات ليلة يخبط عالباب تعبان
بيقول لي انا تكتب كل عرضك وملكك لبنتك عشان بعد ما اموت تضمن ان عرضك هتتقالك عشان انت مش مخلف ولد واخوك مخلف ولد هيورثك قال له يا شيخ قال له اسمع كلامي قال له والله لا اسمع كلامك اتابي كل واحد بيرسم خطه لنفسه
جعفان ده كان له ولد وكان اسمه بن داري عاوز ياخد له ايمان ومخبي ومداري فاكر الجواز بالعافيه والحب اجباري والحب عمره ما كان بالشده والقوه واللي ما حبش هو بغي الحب مش داري
قال يعني ايه قال له سجل الارض قال له طيب وسابه ومشي وبعد جمعه راح له قال يا سرور عملت ايه قال له سجلت الارض والبيت وكل حاجه باسم ايمان
قال لي طب تعالى بقى يلا بقى من عمر الايه من عمر الثلاثة
اتاري سعفان كان ليه ولد عاوز يجوزه ايمان عشان هو اللي يستولى على الارض فبعد ما شرب كده ولقى وشه اصفر قال له ولا قال له نعم قال له انا عاوز اقول لك حاجة انا جاي لك في طلب
ايه ايه انا عاوز انزل يعني ايه قال له يعني اخد ايمان لبندار ابني ايه رأيك
قال يا سلام ده انت قريب العمر وحد يطول يناسب العمر انا موافق بس هتقول بنتي الاول
خد رأي بنته ألف أبدا ما خدش غير صالح أبدا رد عليها وقال أبدا ما انتش هتاخدي صالح يا إيمان صالح وأبوك دول مش لينا طمعانين يا إيمان فينا إن فلوسنا وأراضينا وأنا قلت رأيي ويمشي كمان
دخل على بنته انت يا ايمان
نعم يا رب.
الله فرحك بندار ابن عمك جعفان عايز يتجوزك ايه رايك؟ قالت له لا يابا قالت له ابدا ما كنتش غير صالح ابدا يا عريضة ده عمك منصور وصالح طمعانين في ارضنا
لكن شعفان راجل غني وقريب العمدة قالت له لا يابا بس انا بحب ابن عمي وبعدين ما تقولش كده على عمي عيب
قالت له حرام عليك يابا ما تقولش كده على اخوك إن كان غريب أذاك وقال لك كلام على طول زي ما أمر غريب تحب الغريب على أخوك ومهما كان أنت أخوك وهو هو برضه اخوك وانا قلبي يا بختار صالح ما فيش غيره ما تقولش غيره ابدا ده برضه ابني قال كلامك ما حيمشيش انا قلت كلمه وزعجه ما فيش قالت له ليه قال ما ترضيش ده انا هحبسك بين الكفران قالت له يا ده انا وليا يتيمة مش تقسى عليا
لو كانت امي جنبي كان اللي كان ده عمره ما كان الله انت هتعرضيني طب تعالي وام دخلها الاوضه اقفل عليها الباب ولا مش هتطلع الشارع ولا هتشوفي صالح ولكن واحدة صاحبتها طلعت تجري لصالح قالت له حبيبتي اللي قلبي محبوسة أبوها عاوز يجوزها من داري وهي قالت له لا حبسها جوه الأوضة فراح يجي بيت عمك يعني بيتك افتح الباب ودخل إيمان ايوه
لا جوه الأوضة راح كسر الباب مطلعها واقف بيتكلم معاها ودخلت عمه مين صالح ايه اللي جابك هنا ايه اللي جابك هنا
ايه اللي جابك هنا وجاي تعمل ايه قال انا جاي عمي اعرف منك سبب ده كله ايه تضرب ايمان ولا تطردني عملنا ايه ايمان دي ايه ذنبها علشان تعذبها وكمان بتضربها ما تقول لي عملت ايه
قال له اطلع بره اطلع بره بص لحبيبتي قال لها ايه ايه يا ايمان قالت له عمري ما هتجوز غيرك يا صالح ولكن عمه كرش وطلعه بره
كرشوا قال له اطلع بره
مش عايز اشوفك هنا تاني
انا لو شفتك هنا مره هطلعك من هنا من هنا. قال له يا عمي انا مالي واللي تأمر بيه ماشي قال لي الكلام ده وراح ماشي راح لابوه يبكي وزعلان قال يا عمي انا ماشي اللي تأمر بيه ماشي الكلام ده وراح ماشي وراح لابوه يبكي وزعلان راح يجي صالح لابوه شاف مالك يا صالح بتبكي ليه قال له عم كرش قال له انا عارف الحكايه عاوز يجوز بنته لبن داري بن سعدان صاحبه عشان قريب العمده بس ما تبكيش يا ولد
ما تبكيش يا ولدي ولا تبكي بدمع العين ده اللي خلقها خلق غيرها كتير حلوين شاور بإيدك بس لو كنت عايز اتنين آه يا ما في صبايا كتير يا ولد بيحبوك سيبك من اللي باعوك ولا تبكي بدمع العين يا ليل صبر يا صبر وانا ملاح تاه مني سوى الشطين كتير الصبر حي وصل مراكبنا
شاور انت لو عايز اتنين اجوزك اتنين قال له يابا عمري ما هتجوز غير بنت عمك
قدرت العين تبتاها القلب ما ينساش ده القلب والروح ويا فورجة ما بقواش
قال له يابا انا عمري ما هتجوز غير بنت عمك لا ما خليك راجل يالا حب ايه وبتاع ايه قال له لا يابا
الحب لو يمتلك القلب يسكن فيه ويجري في عالي والدم والعطش الفؤاد يرويه ده الحب نعمة للي يصون ويراعيه يا لايم اغلي الهوى بطل يا سيدي لوم يمكن تحب في يوم وتقرب صغر لياليك لما تخصم بقى الاتنين جعفان بقى ما نامتلوش عيني قامت تغني خصام الاتنين فكر ليهم تفكير الشيطان مطاش على قوية سرور مشي معاك على غش وزور عشان يقولوا الجاني منصور وشعل البنهور نيران حرق القمح في أرض سرور خلى الأرض فحمة وبور عشان يقولوا الجاني منصور واللي تم يا خالدي وكان حرق القمح في أرض سرور
جعفان لما لقاهم اتخصموا الاتنين الاخوات طبعا ابوك واخوك اه ولكن لما كرش ابنه الواحد منا ما يحبش حد احسن منه الا ابنه زعل لما لو اصبحوا كانوا بعض قال حلو لازم اشعل البيهم النيران صير معاه ليله وتنه يسقيه لما نساه اسمه وقام سايبه طالع على اسم مروح راح رايح على الغيط وكان زارع قمح والقمح طايب وقام طلع الكبريش وراح مولع في القمح اه انت شاطر غير في الحريقات
حرق القمح في أرض سرور
النار شالت في القمح طلع يجري على مين؟ على طول واد يا طروب يقطع فات انت لسه كنت هنا دلوقتي قال له قوم يا عبيط الامر تحت بتتحرق حرق. مين اللي عمل كده؟ قال له في حد هيعمل كده غير اخوك مش هو اللي زعلان منك عشان كرشت ابنه مش معقول قام يجري ليه على اخوه
قامت قوام معركة في الحلمة بالاتنين لموا اجل البلد وحكومة بين الاتنين
صاحبنا سرور طريق يجري على اخوه منصور ايه فيه ايه رحمتي فتنه وندور فيه الضرب لموا اهل البلد عليه ايه ولا تقدر اخوك اخوك الكبير قال حرق لي القمح بتاعي عشان مش عايز اجوز بنتي لابنه يا راجل حرام عليك اقعد راح معادنهم وعملوا جلسه صلح وقروا الفاتحه وقاموا متصافين جعفر لما لقوهم اتصلحوا وقاموا مصطلحين قال لا كده مش حقيقي مش حقيقي
لازم اخليهم يموتوا بعض
خلي بالك شوف في التانيين ربنا يكفيك شرهم
يبقى الدور التاني عليه
قال الدور بقى على التاني هيعمل ايه؟
حسرة منه ما وشي واشوف هيحصل بينهم ايه
وقام رايح على منصور وجاب الرجاله انتوا عارفين يا جماعه بتوع زمان الحرميه كانوا بينقبوا الجدار ويعملوه دايره كده ويطلعوا منه الاكل ايه تلاقيك ما شفتهمش سرق المواشي منه منصور قايم الصبح علشان يشوف ال- ال- ال- المواشي بتاعته دخل السرير ما لقاش حاجه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سرور عملها فيا وقام جاب البندقية وعمار قال ده صالح معاه على غش
اخد سلاح منصور ورايح يموت اخوه الناس عليه اتلموا بالقوة لما حشوه والعمدة راح له الخبر قال لي الغفر هاتوه ولما راح عنده قال له قوم عبدور بعت الغفر لسرور في الحال راحوا يجابوه
العمدة سمع الحكاية طلع يجري لقى منصور مع عمر بن دوري على البول تعال احكي لي قال له سرق مني المواشي بتاعتي وفكر ان انا حرقت له ارض وانا ما عملتش كده راح نادي على التلمي غفر قال لهم روحوا ارض تروح طلعوا يجروا الغفر راحوا له لقوه قاعد راحوا ماسكينه من قفاه وانتوا عارفين بقى الغفر كل واحد يدخل كده قوم ايه في ايه؟ قالوا تعالى كلم العمد طلع يجري معاهم ساعة ما راح للعمدة قال له تعالى
لما الغافر جابوا سرور العمدة قال له ليك يا سرور ليك عملت كده في منصور أمدد حالف بالقرآن قال عمري ما اجي في يوم زي اجي اخويا اليوم انا والله بريء مظلوم واللي عملت عملت كمان قال يا سرور بتشك في مين قال يعلم رب العالمين انا واخويا من هذا الحين نبقى حبايب زي زمان
العمدة بيقول له انت سرقت المواشي بتاع اخوك قال له ليه؟ قال له ما اذيت حد في يوم وازاي حاجي اخويا اليوم انا والله بريء مظلوم واللي عملت عملت كمان اللي حرق الارض هو اللي سرق المواشي
قال له الله اللي سرق واللي حرق انت عارفه
قول لي بتشك في مين؟ قال له في كلامك وضح يا سرور شوية كمان احكي لي وما تخبيش انت وقول لي فلان قال له ده يبقى بيني وبينك في السر والكتمان
أصل الحكاية يا عمدة وراك سر كبير
فيه مجرم خطير في البلد له بيك قرابة كمان
قال له مين قال له مش هقول لك مش هقول لك. قال يعني انت عارفه قال له ايوه قال له طيب مش عايز تقول على اسمه بلاش بس كل واحد منكم ينصح لنفسه انصح لنفسك وعلى رأي المثل استحرص من صاحبك ولا تكونوش وخلي بالك من الفتانين يا ولد
الفتنة ذنبي كبير من قلبيوت تخترق وزي يوم دخل فتان في أي بيت يخترق وهتاخد ايدي يا منافق لما البيوت تخرق لك يوم يا فتان يا داير على الوجهين هتروح من إلهك فين لما البيوت تخرب
العمدة بيقول له ما تقول لي اه يبقى مين علشان نقطع جدره قال له اصل الحكاية عمدة وراها سر كبير في مجرم خطير في البلد له فيك قرابة كمان
قال له ده يبقى بيني وبينك يا عمدة في السر والكتمان تحكي لي ما تخبيش انت وقول لي فلان قال له ده يبقى بيني وبينك
ما اقدرش اقول لك عليه يعني انت عارفه قال له عارفه قال له خلاص كل واحد منكم يفتح لنفسه تعالى بقى ايه انت واخوك هنا اهو تحلفوا يمين الله انكم تتصالحوا مع بعض بنية صافية واي واحد بيحصل له حاجة فيكم يبقى واحد فتان دخل بينكم عشان يوقع بينكم قام واخد اخوه بالحضن والدموع نزلت من عينه وبكى وقال له يا اخويا انا تبت الى الله وعمري ما هشرب الخمر تاني وحصوم وحصلي وهعرف ربنا وقاموا ماشيين واتعاهدوا على الاخلاص ولكن في ليله بقى من الليالي
كان صاحي سرور وقت جاء الداري بين الأشجار جوا الجنينة وحارس بيته ليل ونهار سلاحه كان في ايده جاجز وباستمرار يقول يا رب انصرني على من يعادي يا الهي نجيني واحميني من الاشرار يا الهي نجيني واحميني من الاشرار
ما بقاش بقاش يشرب الخمر ما بقاش يصحى
بقى ينام من بعد العشاء ففي ليلة سمع قرآن الفجر قام يتوضا وقام نازل في الجنينة على ما القرآن يخلص والأذان يبدأ ماشي بين الجنينة بتاعته ماسك سبحته وماشي بيستغفر ربنا واقف وبيقول يا رب انصرني على من يعاديني يا إلهي نجيني واحفظني من الأشرار
بص بعينه شاف شبحي جوه الجنين عليه دخيل شد الزينة وضرب عيارين عيار منهم جاب تعبان وقع بقى دمه جاري دوري قوام قريب الدار كان فيك منه يمد داري شيخ الغفر معرفناش وقع بقى في ايديهم مسكون تعبان في اخر عمره يهود للبلد صحي وسمعوا يعترف على كل مكان يعترف على كل مكان
بط بعينه شاف شبحين جوه الجنينة عليه داخلين شد الزناد وضرب عيارين عيار منهم جاب شعبان أتى بالمختار زعفان وهو وابنه قعدوا في ليلة يقولوا الله الجماعة اصطلحوا والبنت مانيش هتجوزها يا وقالوا لا هجوزها لك غصب عن ابوها يلا بينا نروح الليلة نخطفوها ورايحين بالليل علشان ياخدوا البنت غصب عن ابوها فقد جزاؤه يا فاحش فحت لابد عن وقعك فيه ساعة سرور ما ضرب عيارين عيار جيبه تفرح مرمي في الارض ابنه سقط العجل الغفر سمعوا ضرب النار جم يجروا لقوا اللي طلع من الجنينه يجري راحوا ماسكينه مين من الدار قال لهم انا ماليش ذنب ابويا جوه دخلوا لو صاحبنا متمرمط بدمه انت انت اللي كنت بتعمل الفتن كلها يا ظالم انبصر رسول الله سامحني يا رسول سامحك جه في النهاية اعترف وزير البلد سمعين يقول انا اللي كنت السبب في فرقة الاخين سامحوني على الله سمح سمح انفعني يوم الدين وفي لحظة كان انت عمره راح تعبان والحق هل يبان وربك احكم الحكيم قال له انت اللي عملت كده يا ظالم
دي خلتنا أملك وتكون اللي أملك يا ظالم طول عمرك روح منك لله روح آه يا خين أحبابك في وقت إهنابك آه يا خين أحبابك في وقت إهنابك ده أنا بابي كان بابك روح منك لله روح
اللي خلتنا أمل كون اللي أمل خلتنا أمل كون اللي أمل
الله سامحونا قال له ربنا اللي بيسامح غمض عينه وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صعدت روحه بالله منصور بص لاخوه قال له سبحان مظهر الحق شوف اخرة مشيك مع الناس السوء
آه اصبر على المر على مر الزمن يحلو سلمها لله ملك الدنيا أرض وكون
مر على المر على مر الزمن يحلو
آه اصبر على المر على مر الزمن يحلو سلمها لله ملك الدنيا عرض أرض وجو واصبر على الجار لو حتى يكون جارك سوي
صالح بص لبنت عمه ولا رب كرايب ان احنا بكل بعض اليومين اللي فاتوا دول انت عامله ايه؟ قالت له عامله ايه؟ ده انا من غيرك عمري ما دوت النوم ما دوتش النوم ولا ليلة ولا يوم أنا دوت النوم أيام وعدك كان قلبك فين وحنانك فين فين قلبك كان فين قلبك أنا أنت جفاك وعذابي معاك ما انساش حبك أنساك يا سلام أنساك ذا كلام وأحب تاني ليه أعمل بحبك إيه أحب تاني ليه أعمل بحبك إيه مستحيل قلبي يميل لا مستحيل قلبي يميل يحب يوم أبدا أبدا جنبي ممكن أبدا والجو راق والجو راق والمحك سحابة الأحقاد ونار العداوة انطفت وشمع المحبة انقاد وهلت ليالي الهنا وصل الهنا بمعاد والإخوة عاشوا سوا وتعاقدوا على الإطلاق بالحب والإخلاص أيامهم بات أعياد والليلة دي يا عمر الليلة دي يا عمر ثوران وإياك أحب يزيد الشوق والمحب ثوران وإياك